قائدهم وجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم أمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمع بعض الأسئلة التي وردت إلينا وننتظر اتصالات المشاهدين الكرام السؤال يقول ما حكم استخدام زيت الحية الاتصال إن شاء الله ونكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته آه، السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ انا حابه نسقسيك سؤال تفضل راني حيره فيه بزاف انا يا ولدت آه، خمس آه، ربعه آه، اطفال بالعمليه قيصريه مم. ايوه نعم واكتشفت باللي راني حامل بالخامس وراني خالفه ماذا افعل؟
مم. يعني حضرتك ولدت اربع اولاد قيصري نعم والطبيبه قالت لك ان بعد كده يبقى خطر عليك انت يعني نعم طيب ايه السؤال بقى حضرتك
مم، تنصحني باش نعمل انا صح جاده في ربي وخالفه منه بزاف مم. طيب حاضر وعموما بالن...
تعلم خير مني وم...
على بال ما وأنا نفصل ان شاء شخصياً.
الله طالما ان اللي بنقول ما فيش حمل للحفاظ على حياة الام فطبعا الحفاظ على حياة الام مقدم على الحمل طيب ان شاء الله نبقى نفصل المسألة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لحكم استخدام زيت الحية ظهر في الأسواق في الأيام الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة وقبل ذلك ما يسمى بزيت الحية وبدهن الحية وطبعا يقعد يقول لك يخلي الشعر ناعم ويفرد الشعر المكسر إلى آخره فكثير من الأخوات بدأنا يقبلنا على هذا النوع من الزيوت والكريمات فبالنسبة لحكم استخدامه يعني أنا سعيد جدا بهذا السؤال الحقيقة لأن المسلم ينبغي أن حياته كلها تكون لله سبحانه وتعالى يسأل ما يجوز أن يلبس وما لا يجوز أن يلبس من الثياب ما يجوز أن يأكل وما لا يجوز أن يطعم من الطعام ما يجوز أن يستعمل وما لا يجوز يبقى الإنسان مرتبط بدينه في كل أمر من أمور حياته وبالنسبة لهذا الزيت فكما يبدو من اسمه أنه صنع من دهن الحية أو ما شابه ذلك يعني الكلام بيقال هكذا فإن صنع من الحية أو من الثعبان فهو نجس بلا خلاف لأن اللي تبعفوا عن اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه لو سمحت يا شيخ أنا عايزة عندي مشكلة هقولها لك باختصار بسيط عشان تجاوبني عليها يعني هم.
إيه سامعني يا شيخ سامعك اتفضل إيه لو سمحت يا شيخ أنا وردي بيمنعني إن أنا أرتدي النقاب وإن أنا أذهب إلى ال- دروس العلم أنا مقدمة في معهد ديني مم.
ومنعني منه أنا أتصرف إزاي المشكلة كبيرة أوي يا شيخ وأنا مش عايزة أغضبه هو منعني وقال لي لو عايزة تخرجي للمعهد إلى النقاب ويتقدم لي شاب ملتزم بس أنا طلب شبكة قليلة بس هو رفض هم.
مهر يعني انا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ يا ريت تفيدني بجد ولان انا في كرب شديد انت أوي.
خلصت دراستك ولا ما خلصتهاش لا انا ما الأساسية خلصتش يا شيخ انا لسه في اول سنه في دراسة دراسة ثانوي ولا لا دراسه معهد قراءات اعداد دعاء في ثانوي.
يعني أنا الدراسة مخلصة- بتاعتك الأصلية دراستك اللي هي الدراسة انا التعليمية مخلصه ثانوي قعدت من الثانوي وكنت في ثانوي عادي وقدمت فيه في المعهد يعني.
هم. هم.
لاني ما حبيتش ادخل الجامعه عشان الاختلاط وغيره والمشاكل اللي حاصله فيه هم.
آه، بس فوالدي منع يعني بيقول عايزه تطلعي العي النقاب وتقدم لي شاب ملتزم بس مش متوفر عنده فلوس للزواج وانا موافقه على كده بس والدي مش موافق انا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ ومش عايزة والدك أرد.
والدك أبصر ب- بالناس منك والدك أبصر بالناس منك تمام ايوه فلما يقول لك فلان ما ينفعش هو أدرى بما يصلح لك لأن هو أكتر واحد يحب مصلحتك تمام فهو بالنسبة لك ما تتجوزيش فلان هو أدرى وأخبر بحال الناس بالنسبة اللي يقول لك اخرجي من غير نقاب لأن هو شاف حال ال- ال- الناس عاملة إزاي فأنت إن شاء الله ما تطيعهوش في الجزئية دي طالما ترينا إن النقاب واجب وهنبقى نقول إن شاء الله إزاي تبقى المعاملة وتحسني إليه وتبر إليه وإن شاء الله هيلين معك بأمر الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ ماذا تفعل المرأة أي, أي كيف توفق يعني بين طاعة الله وهو يأمرها بأن لا تقعقع أحد أكثر من ثلاثة أيام والمتشاحنان لا ينظر إليهم يوم الخميس يعني لي- لا ينظر لأعمالهم المتشاحنان يعني م- مش هم وصعب الاحاديث قوي بس يعني.
احنا نقول المساله بلاش الاحاديث لان ممكن إيه.
نبقى في حرج شرعي ممكن حديث ضعيف حديث موضوع آه طيب طيب اه اه طيب.
يعني نقول بس ال- المساله وخلاص اه طيب طيب وتعب زوجها الذي يأمرها أن لا تكلم أشخاص حتى بالرسالة ولا بال- بالهاتف يعني لا يسمح لها هل لا, لا يسمح لها أن تكلم أشخاص فهل الله يعاقب هذه المرأة إذا لم تكلم ح- حضرتك لأن ساعة ما انا الزوج انا واجبة.
ب- بعد اذن شكراً حضرتك يعني جزيلاً.
زوجك يقول لك ما تكلميش فلان بعينه مش كده او فلانه بعينها أيوة حتى بالهاتف أو بالرسالة حاضر عنده عنده اسباب ولا ما عندوش لا في في أسباب في في, مشاكل، في اسباب مش كده أيوة.
يعني أيوة.
اذا الرجل الرجل القيم في بيته والقوامه ربنا اللي اعطاها له أيوة وهو يسال عن ذلك فان شاء الله هو قال لك ما تكلميش فلانه امتثلي لما قال طيب شكرا جزيلا شكرا لله السلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور يا اهلا وسهلا ب- بالنسبه حضرتك بنجيب آه، فلوس من شوادر شوادر خضار امم على اساس ان نزرع خضار بنجيبها على سبيل المثال في شهر سبعة امم وبنودي الخضار يعني المحصول بيطلع على سبيل المثال في شهر واحد امم فبعد ما نودي المحصول للشادر بيبقى السعر بتاع اللي جايب عمله من الشادر ده بيبقى السعر رخيص شويه يعني السعر ارخص عن اللي جايب محصول اللي جايب آه، عمله من الشادر ده امم فهل دي تخش في دايره الربا؟
هو حضرتك دلوقتي بيدي لك الفلوس دي مش كده وبيقول لك ايه ديت سلف اه يعني على اساس انها يعني مثلا يقول له خد المبلغ من الماده مثلا على سبيل انا المثال انا 1000 جنيه فاهم أو بي...
30 ما انا واخد بالي بيدي لك المبلغ على سبيل القرض على سبيل القرض وارجع له بيه خضار يعني حضرتك هو في سوق الجمله تاجر في سوق الجمله وحضرتك فلاح مزارع اه بيجي يقول لك ايه خد المبلغ ده 1000 2000 3 ماشي نفسك بيه في الزراعه اه بس بيشترط عليك ما توديش الخضار بتاعك لحد تاني غير ليه هو مظبوط مش ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل المعامله كده معامله آه، منهي عنها محرمه يعني حرام حرام لانه جمع بين القرض وبين الشرط والمنفعه اه معايا حضرتك ايوه وطبعا طبعا هم ما يعرفوش حاجه عن بيوع السلم ولا كلام من ده لكن هو بيديله قرض ويشترط عليه ان هو ما يتعاملش غير معاه وما يوديش غير ليه وبيحدد معاك السعر اللي تبيع بيه اه بيحدد السعر لا بالسعر بيبقى يعني البيع على ملا يعني مثلا المحصول ده انا عارف ان انا مدير المحصول ده وعارف ان انا ساحب منه قرض بيبقى ارخص من السعر الناس اللي مش ساحبه منه قرض طيب وايه وارخص ليه عشان القرض اللي هو مديهولك الله اعلم ما يعني اللي ظاهر كده يعني ما انا بقول لحضرتك يبقى القرض جر منفعه آه.
و- وادالك قرض جمع بين القرض وبين الشرط اه بيديلك مبلغ سلف يقول لك ما تبيعش غير ليا مظبوط وما تقدرش ما تبيعش غير ليا صح يعني حتى الناس تحقك على عرفهم وكلام زي كده آه.
ال- المعامله دي معامله منهي عنها يعني ربا رسمي لا انا انا بقولش ربا انا بقول آه.
معامله منهي عنها اه يعني ما يفضل الابتعاد عنها يعني لا ده ابتعد عنها على طول ده ابتعد عن هذه المعاملات متشكرين جدا شكر لله الله يحفظك الله يحفظك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، الو
اتفضلي حضرتك اقول احنا كنا بالحج وسوينا الحاجز مم.
خلاص وبعدين بنتي توفت عمرها ثلاث سنين واربع شهور بنت حضرتك انت اي
اه ربنا يربط على قلبكم ويجعلها والله.
فرط ولا لكم على حاجة.
الحوض مم.
اللهم امين يا رب فسوينا حاجز فالحين في شيخ بي- بيقول لنا لازم على رجل صيام شهرين ليه ليه؟
ليه
لان هو اللي كان سايق هو السياره يعني انت عملتوا حادثه احنا عملنا حادثه وبنتي دي توفت في في اللحظه على طول يعني اه كنا احنا 12 فرد في السياره الكاوتش اللي انفجر بتاع الاطار لا هو غفوة غفوة من من جوزي اه اه يعني هو قصده بيقول له ان ديت قتل خطأ اي بيقول ان هي فعلا عليه كده صيام شهرين كده طيب حاضر حاضر هو بيقول له ان هي ق- يعني قتل خطأ ايوه امم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
آه، لو سمحت يا شيخ آه، دلوقتي لو حد اشترى ارض ولقى آه، في- في الارض ديت اثار الفلوس دي تبقى- وخد الفلوس لنفسه تبقى حلال ولا حرام؟
اولا بالنسبه للاثار الدوله منع التعامل فيه يعني
واضح حرام اه واضح ما انا جاي لحضرتك ما احنا احنا بنقول النهارده ولاه الامر وضعوا قوانين حتى وإن كانت الآثار ديت تكيف فقها إن هي كنز الجاهلية الكنز اللي مدفون في الجاهلية في- واخده بال حضرتك والزكاة بتاعته بتكون الخمس يعني 20% اه يعني لو كان الواحد لقى حاجة زي كده وباعها بيدفع 20% زكاة عنها لكن احنا بنقول الدولة منعت التعامل فيها وطالما ان ولي الامر منع التعامل فيها لابد ان احنا نلتزم لابد ان احنا نلتزم تمام تمام واللي بيتمسك وهو بيتعامل فيها بيتعمل له قضية وبيتسجن مش كده وبيدفع مبالغ مالية عشان يتصالح وبقى فيها أمور يعني تسيء إلى الإنسان فلذلك نرى إن الحاجات اللي تتوجد ده اهي ما ينفعش إن أنا أفتي وأقول ده الكنز ده فين الجاهلية ما أنا عارف الكنز عارفه الكنز والركاز ما أنا عارف أحكامه فقها لكن بنقول يا أخوانا إن الحكم تغير وطالما ولي الأمر منع الناس من التعامل فيها يبقى طاعة لولاة الأمر بنشوف ايه الإجراءات المتبعة بنبلغ عنها وإلى آخره وبنهيب بالسادة المسؤولين في الدولة علشان ما يحصلش الاتجار في الأثار والكلام ده كله اللي هي منعاه إذا حد جاب حاجة من ديت يبقى يجعل له مكافأة أو مبلغ مجزي لأن ال- كل واحد بيحفر ده بيحفر في البيت قاصد ينزل في البيت يحفر الأساس يوصل 30-40 متر عشان يطلع أثار وممكن يحفر من غير ما يكون عايز يبني كل واحد يجي يبني تلاقي البلد كلها ملمومة معاه تساعده عشان خاطر ايه تبحث عن الآثار وتنقب عن الآثار فبنقول في الحالة اللي زي كده اللي ما أراه إن لا يجوز التعامل في هذه الآثار بيعا ولا شراء فضلا أن معظمها بيكون أصنام أو أم- تماثيل لا يجوز التعامل فيها شرعا كما هو معلوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الله يحفظك تفضل الله ينور عليك ان شاء الله اللهم امين يا رب آه، انا آه، عايز أتح- آه، اسال عن سؤال
تفضل طال الله عمرك انا شاب كنت آه، مش مهتم بالصلاه يعني بتوقيتها ولا بالصوم بتوقيته ح- ولكن دور ما اعرفش شنو القضاء العليا يعني مهتم بالصلاه وبالصوم وصلاه الاوقات مم.
جزاك الله خيرا يعني حضرتك كنت بتخرج الصلاة عن وقتها كنت بتصليها بعد كده ولا بتصليهاش خالص طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل ايوه تفضل آه، آه، انا شايف كنت مخطوبه لشاب ملتزم ومحترم ومتدين وكده بس انا كل ما يعني مش مش عارف بقبول تجاهه وكل ما افكر في موضوع العقد كده بقى مش آه، مش مقبله على الموضوع بس آه، خايفه اتركه لان والدتي على طول بتقول لي آه، يعني ما لو تركتيه مش هتلاقي حد متدين تاني ومش عارفه ايه وبرضه عشان ارضى اهلي يعني مم.
بيقول لي ده- ده خير آه، ومفروض ما تسيبيهوش وكده فانا مش عارفه اعمل ايه يعني هو شاب دين اه متدين وبيصلي في الجامعه وما لا عيب على خلقه ولا ولا دينه يعني طيب انما النفور ده امر نفسي منك انت اه يعني كل ما افكر في ان انا مثلا العقد او كده بحس ان بحس ان انا مش م- مش مش مرتاحه او كده والدتك مرتاحه له اه طيب ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى ف...
يعني المفروض- آه، ده حاجه من الشيطان يعني المفروض اكمل عادي يعني اه اه ما- تكملي ان شاء الله و- وقلما نجد ان ان حما مرتاحه لجوز بنتها او مرتاحه لمراه ابنها فمثل هذا عض عليه بالنواجز وان شاء الله ربنا يبارك لك فيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ شيخ أنا أريد أن أسألك سؤال.
اتفضل
آه، كنت أعمل في مجال السياحة. تركت مجال السياحة لكني لم أجد أي عمل مم.
آخر فما حكمك؟
والله يا اخي ان شاء الله اصبر وهو ابتلاء ليك ما ترجعش للعمل المحرم طالما انت تركته لما يشوبه من محرمات مش كنت بتلاقي امور مخالفه للشرع يا اخي الكريم تقريبا اغلق طيب نعم.
لا، حضرتك سبت العمل لان في محرمات وم- و- و- وامور منكره
نعم، فيه محرمات كان خمر وكان
يبقى إذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما ترجعش تاني للعمل ده وده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وسيغنيك المولى من فضله إن شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه يا شيخ اتفضلي حضرتك آه انا ست من منقبه مم.
وليا زوجي ليا اخوات بنات مم.
وخطوات البنات للصبيان فممكن ارفع النقاب قدامهم ولا ما ينفعش ما لا يجوز قدام مين حضرتك قدام آه، اخوات ولاد اخوات جوزك اخوات جوزك آه.
اخوات جوز صبيان.
اخوات جوزك الرجاله يعني اه قد عندهم قد ايه طيب بالنسبة لأي أخت منتقبة ما يجوز تكشف وجهها أمام أحد من غير محارمه إلا إذا كان دون سن البلوغ ولد عند تسع سنين عشر سنين 11 سنة إنما إذا بلغ الحلم لا يجوز أن تكشف وجهها أمامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبركاته كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الله يكرمك آه، ما حكم الإسلام في استعمال العادة السيئة؟
محرم يا أخي الحبيب والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون محرمة معايا حضرتك بالنسبة لي السؤال اللي كنا نعرض له حكم استخدام زيت الحيه نقول ينبغي ان احنا قبل ما نستخدم شيء نرى هل يجوز ام لا يجوز بالنسبة لزيت الحية بنقول ال- الثعبان او الحية نجس في حياته يعني حال حياته ونجس بعد موته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الروايات اختلفت ما بين البخاري وما بين مسلم في تعيين الأصناف الخمسة لكن هنجد أنها الحية والحدية والكلب العقور والفأر والغراب الأبقع ورد في رواية وفي رواياتنا العقرب فهنجد أن هذه الفواسق الخمس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام احنا عارفين ان الفاسق هو الذي يعصي امر ربه سبحانه ويخرج عن طاعة الله عز وجل فكيف يطلق على هذه الحيوانات او الدواب او الهوام انها فاسقة قال اهل العلم لانها خرجت عن طبيعة الحيوانات في أنها امتد أذاها إلى غيره طبيعة الحيوانات المسالمة لا تؤذي غيرها لكن لو نظرنا إلى هذه الحيوانات سواء ال- الثعبان أو الحية بيقرص وأنواع بتؤدي إلى الموت العقرب يلسع وقد يؤدي غالبا إلى الموت الكلب العقور ولا يقصد به الكلب فقط وإنما يقصد به كل حيوان كاسر حيوان ضاري من ذوات الأنياب كالضبع والأسد والنمر يطلق عليه عند العرب الكلب العقور يبقى الحيوانات التي تؤذي غيرها كالذئاب والضباع والنمور والأسود وغير ذلك والغراب الأبقع أو الحدية وهذه أيضا بيمتد أذاها إلى غيرها فالنبي وال- والفأرة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ألف ويسقة إيه، عفوا اتصال إن شاء الله ونتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا الله يكرمك تفضل آه لو سمحت آه، نحن نعمل مدرسين في مدارس التربية والتعليم في سوريا يخصمون من راتبنا كل شهر مقدار معين مم.
300 ليرة أو 400 ليرة بشكل منتظم يعطونا عند التقاعد مبلغ م- قدره 200 أو 250 ألف ليرة سورية وبعد الوفاة بما يسمى المساعدة الفورية مبلغ 300 ألف ليرة فلو جمعنا عدد سنين عملنا كله في العمل إلى التقاعد المبلغ المخصوم لا يساوي ما يعطونا إياه عند التقاعد فما حكم ذلك إذا سمحت حضرتك دلوقتي انت بدأت بأخي الحبيب بمقدمة مش صحيحة انتهت لنتيجة خاطئة لأنك افترضت أن العقد عقد بعوض من العقود المتعادلة أو المتكافئة تمام؟ نعم. بتبحث عن العوض بتقول لي دفعته مش قد اللي قبضته لكن حضرتك هذا العقد عقد بغير عوض من عقود التبرعات الدولة بتساهم معاكم في هذه الاشتراكات بحصة أكبر من اللي بتدفعوه وأنت تعلم أن ولي الأمر أناط الله به حفظ الدين وسياسة الدنيا وينبغي عليه أن يكفل لرعيته أن يكفل لهم حياة كريمة فاللي الدولة بتساهم دي ده واجب على الدولة أن تفعله مع كل أفراده معايا حضرتك؟
نعم فاللي بتاخده ده مش عوض ده تبرع من الدولة بما زاد عما دفعته أنت
يعني ن- نستطيع أن نسمي ذلك تكافل أو ما شابه لا ذلك تكافل تكافل وتعا- وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بارك الله اللي بيحدث بارك الله اللي بيحدث حضرتك في النقابات وبيحدث في الدولة والمعاشات والكلام الكلام ده كله ده من باب التبرعات عقود تبرعات وليست معاوضات بارك الله فيك شيخنا الله يحفظك ربنا يكرمك يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، فضيلة الشيخ آه، أنا متجوز بقالي ثلاث سنين دلوقتي آه، الشكوى الوحيدة إن آه، مراتي آه، لسانها طويل مم.
وبت- وبتبيع آه، أسرار الزوجية عند أهلها مم.
وأنا لا أقصر معها في في أي شيء في إنفاق أو في معيشة أو في أي شيء مم.
آه، دفعتني كذا مرة إن أنا أضربها و... لكن بقالي فترة دلوقتي يعني براعي فيها ربنا مم.
آه، إيه العمل بقى؟
والله يا أخي الحبيب يعني هو الأمر ده كان محتاج يقوم من زمان في التربية يعني كان المفروض أن طول اللسان بتاع الزوجة ده هو المفروض أهلها كانوا يقوموها منذ الصغر فهي تنصح وتذكر بالله عز وجل وتعرف حق الزوج وتعرف خطورة هذا اللسان وأنه آفة يمكن أن يؤدي لإهلاك الإنسان فإن إن شاء الله هنفصل دي يعني أهميتها إن شاء الله فيما بعد بأمر الله سبحانه بالنسبة لي الاتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا احبك لله يا شيخ أحبك الله الذي عبتنا فيه عندي سؤالين تفضل السؤال الاول الانسان اذا ذهب الى المسجد هو في صلاه العصر هو ما صل- ما- ما صلاش صلاه الظهر مم.
فماذا يفعل؟
اللي الصلاة, الصلاة أذن العصر أم صلاه لا العصر الانسان اذا ذهب الى المسجد في وقت صلاه العصر وانا ما زال ما صليتش صلاه الظهر والصلاة أقيمت ولا لسه نعم اقيمت أقيمت يدخل يصلي العصر جماعة ويقضي الظهر بعد ذلك لأنه لو دخل العصر فاته ال- ال- جماعة العصر تفضل السؤال ده- اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الله يحفظك اتفضل
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
اتفضل يا أخي سؤالك الله يكرمك لو اتفضل سمحت يا شيخ بس في كتاب بس عايز اخد راي حضرتك فيه
كنت ما لو أعرفه الكتاب اسمه منة الرحمن في نصيحة الاخوان اه
الشيخ ياسر برهاني
طيب يا أخي الحبيب الله يكرمك يعني تاخد رأيي أنا في إيه في إيه يا أخي الحبيب الكتاب نفسه هل كويس يا شيخ ولا مش كويس؟
إيه- ايه الوجه اللي بتسأل فيه يعني كتاب حضرتك قريته مش كده اه ايه اللي لفت نظرك بتسأل فيه عن في كده طلع نقودات عليه في نقد يعني طلع للكتاب
اه طيب عموما يا اخي الكريم الله يحفظك احنا ال- ال- الحلقات اللي زي كده بنجيب عن اسئلة سؤال اجاوب عليه امر زي كده يعني بالنسبة للامور اللي هي كتاب يطلع الحقيقة انت لو وجدت في الكتاب مأخذ اتصل بفضيلة الشيخ المؤلف وناصحه ان كنت ترى ان الحق معاك إن لم يكن معك الحق يبين لك وإن كان الحق معك تبين له إنما أن أنا أطلع كتاب أرد على كتاب تاني هو باب النصيحة لم يغلق يعني حتى لو أنا آه، لي اعتراض على بعض أشياء موجودة في الكتاب ما يبقاش الأمر أن أنا أنشرها على الملأ وأن أنا يعني أقوم بهذا الأسلوب الحقيقة وأقوم بالنقد والتجريح الذي يصل إلى حد الطعن في الدين وفي العرض والكلام ده كله لا يجوز ذلك مطلقا انت عندك نصيحة أسديها إلى إخوانك وجزاك الله خيرا ويبقى أديت ما عليك إن القلوب لا تغل على ثلاث إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم الجماعة اتفضل مش عايزين فرقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا اتفضل يا أخي الكريم الله ربنا يكرمك يوسع عليك يا شيخنا الله يرفع قدرك ويحفظك حضرتك انا بحب حضرتك في الله حبك الله ونزعتنا فيه الله ربنا يحفظك على قدرك يا شيخنا آه، شيخنا كان ليا سؤال بس بالنسبه للذكر الجماعي مم.
احنا عارفين اللي هو يعني ايه ما ينفعش وكده مم.
الا في حاله مثلا اللي هو المحفظ يعني الاولاد وكده القران مم.
و- ولكن في الحاله الثانيه ما ينفعش انا عايز بس دليل يا شيخنا
حاضر هو في كتاب يا أخي الحبيب اسمه الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع واخد بال حضرتك لو قدرت تجيبه خير ما كانش ان شاء الله يبقى نفصل لك في لقاء بامر الله ال- الادله ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل أنا آه، عندي م- محل عم ببيع بالقسط عندي سؤالين اتفضل آه، أول سؤال مثلا أقول لك مثلا عندي تلفزيون مثلا آه، أقول له كاش ب 1000 جنيه مم.
قسط ب 1400 مم.
آه، آخد منه ال 400 جنيه وال 1000 جنيه على 10 أشهر دي حلال ولا حرام؟
حضرتك اتفضل السؤال الثاني انا مثلا عم يجي آه، عاوز بوتاجاز غساله كده لل- okay ما تكونش الثلاجه موجوده او الغساله بحاسب واخد فلوس وثاني يوم اجيبه له كده مم.
حلال ولا حرام؟
حضرتك بعد اذنك بالنسبه للسؤال الاولاني اي حضرتك ال- في بعض العلماء منع انك تقول دي كاش بكذا وده قسط بكذا تمام تمام وضع فانا انا عن نفسي انا اميل الى هذا الراي اي وفي البعض قال ممكن تقول له دي كاش بكذا وقسط بكذا بس يمشي من مجلس متفق على نوع معين من الشراء تمام كاش يا ف- كاش يا دكتور.
نعم اه بس انا بقول لح- اللي انا برتاح له حقيقه النهارده دي بكام انت هتشتري قسط ولا كاش آه.
يعني شغل النصاعه بتاع المصريين ده عايزين نبطله ابقى انا معيش فلوس وادخل اسال هي كاش بكام عشان اعرف هيبقى لي قسط بكام وهيزود عليا كام مش كده اي حضرتك قول له هتشتري كاش ولا قسط ثمنها كذا واخرج من اي خلاف فقهي في المساله تمام بالنسبه للمساله الثانيه طالما الحاجه مش عندك ما تاخدش فلوسها ولا تبيعها آه.
لا تبع ما ليس عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن حضرتك تقول له ممكن تجي لي بكره اجيبها لك
طب بالنسبه للسؤال الاول يعني آه، اشرط ان شربه واحده ما انا بقول لحضرتك اهو او في حاجه تانية قول له والله انا ممكن اجيبها لك بسعر كويس وكويسه وهاخد منك مثلا 50 جنيه معايا حضرتك معاك تاخد ال 50 جنيه وتروح تجيبها له وتشتريها له بسعره وما اعرفش تجيبه
ماشي انما ما عندكش يبقى تسيبه ايه دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يروح لغيرك يجيب منه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم لو سمحت يا شيخ عندي كذا سؤال آه، زوجي آه، كان حابب يجيب عربية فراح آه، البنك البنك راح معاه يشوف العربية ديت فعرف تمنها والبنك اشتراها وجوزي حي... آه، هيقسط للبنك مم.
فده ربا ولا مش ربا وسؤال تاني انا عايزه انا هنا شغاله مع انا مصريه شغاله في- وهنا في هنا في الخليج مع زوجي يعني مم.
فممكن آه، اشتغل مهندسة ولا حرام عشان الاختلاط ومرتبي يبقى حلال وحرام سؤال تاني معلش عشان حضرتك آه، انا ممكن احدد ان انا اجيب ثلاث او اربع اولاد آه، اطفال يعني ولا حرام التحديد ده او اني اكبر المسافة بين الاطفال شكرا منع طيب حاضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل حضرتك ممكن أسأل سؤالين إن شاء الله اتفضل الله يكرمك ويبارك لك يا رب آه السؤال الأولاني أنا مشتركة في نقابة المحامين آه النقابة بتشترك إن أنا لازم أكون آه شغالة مزاول المهنه أزول المهنة مم.
أنا ما بزولهاش مم.
يعني أنا حاليا ما بزولهاش مم.
بس النقابة ما بتعرفش يعني ما بتعرفش إن كنت فعلا أنا بزولها ولا لأ مم.
آه أنا مستحرمة إن أنا آخد معاش فيما بعد آه على الأساس دون لأن أنا قاعدة لكن النقابة تشترط ده لكن أنا بسدد للشركات السنوية حضرتك للشراكات ما تجيبش الدخل بتاع المعاش اللي هتاخديه بعد كده لا واخده بال حضرتك اه فحضرتك الكلام اللي بتقوليه ده معناه ان كل محامي شغال بيشيل اتنين تلاتة معاه اه واضح اه فحضرتك النهارده في شرط بينك وبين النقابه ان النقابه دي معموله للمحامين الممتهنين للمهنه اه واللي بيزاول المهنه أيوة.
واللي بيرفع قضيه ب...
آه.
بيدفع جزء منها دمغه بتخش للنقابه أيوة.
وبيجي عليها اتعاب محاماه بتدعم النقابه أيوة.
ف... فبالتالي الشرط ده هو فيه خلل يبقى كده حرام عليا انا بقول لحضرتك انا بقول لك يعني بصراحه لا تطمئن النفس ابدا ان واحد يبقى ما لا يزاول المهنه ومقيد ويجي ياخد ايه معاشات او ما شابه ذلك جزاك الله خيرا طب ممكن سؤال تاني الله يكرمك اتفضل اللي والله ممكن يشتغل امور بسيطه ومفيش فيها اي مشاكل وبعيد عن اي شبهه آه.
بس يبقى مزاول للمهنه اه يعني اضعف الايمان حتى لو هيشتغل في قضايا صحه التوقيع اه لكن لو طب لو فرض اشتغلت مثلا قضية في السنة على أساس أحللها يعني هو هيبقى النية إن أنا انت محللها حضرتك قلت عشان ايه اه عشان تحللي إيه؟ النقابه عامله الكلام ده كده لا ما أنا عشان كده أنا قلت استفسر عشان ما بقاش احنا بعمل بنقول حاجة حرام.
يكون مزاول للمهنه اه اه الله يكرمك الله يكرمك طب ممكن
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، شيخي زوجي الآن آه، لما لما جاء يخطبني آه، كان آم، يعني ينظر إلي يعني نظرة آه، يعني لم يتعرف فيها على شكلي فنظر ليا مرة ومرتين وثلاثة آه، عدة جلسات مم.
بعد كده آم، جهز آه، ال- الأثاث والشقة والحاجات دي كلها مم.
واتفقنا على مهر وخلصنا مم.
فبعد كده عقدنا وبعد العقد فضل على آه، الدخول بس آه، يعني آم، يخلص بياض الشقة مم.
فبعد ذلك آه، يعني فضل أيام بسيطة مم.
ففي هذه الأيام بعد العقد آه، ضمني فيها ضما شديدا مم.
فايه حكم كده وهل فيها اسم وايه الكفاره؟ جزاك الله خير.
جزاكم مثل حضرتك لو اللي حصل طلاق المشكلة في حصول الطلاق هيجب المهر بأكمله ويجب على المرأة العدة يعني إحنا بنقول أهو لو حصل تقبيل أو ما شابه ذلك قبل الدخول وبعد العقد يبقى ها هنا إن طلقها وجب عليها العدة ووجب عليه المهر بأكمله ساعتها بقى ما يجيش يقول ده قبل الدخول وب- بنقول هذا ليس كلامي وإنما هي فتوى الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا فطبعا بنقول يعني يا ريت ان احنا الامور ديت نحاول ان احنا لا نتساهل فيه لان بيبقى يوم الدخله وبيحدث الطلاق الجزم على مين لا ده على العريس لا ده على العروس ما انا جبت لكم كذا ما انا عملت لكم كذا يفسد العقد وينتهي الامر بالطلاق لامر تافه جدا هو الحقيقه ان مش ثمن الحذاء هو اللي ادى للانفصال لكن لان كان في رواسب نفسيه قديمه وكانت هذه القشه التي قسمت ظهر البعير يبقى في رواسب نفسيه فبنقول لبناتنا ولاخواتنا اتقوا الله في انفسهن وتصون نفسها عن التبذل ولما يبقى الرجل تنتقل إلى بيته أحلهما الله لبعضهما فيهنأ سويا ونسأل الله أن ربنا يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير لكن قبل ذلك ال- يعني كما يقول صلى الله عليه وسلم الحم والموت يعني القريب الزوج يتأتى منه الموت وأنا أقول العاقد الحذار الحذار من العاقد الحذر الحذر لأنه يتأتى منه ما لا يتصور مطلقا أن يتأتى من غيره فأرجو أن احنا بناتنا إن شاء الله تنتبه لخطورة هذا الأمر ولا تنخدع بمعسول الكلام نرجع مرة أخرى إلى حكم استخدام زيت الحي احنا نقول ان الخمس فواسق اللي هي الحيوانات اللي بتخرج عن مألوف الحيوانات فتؤدي إلى الافتراس وإلى إلحاق الأذى بغيره وهذا وجه تسميتها بالفواسق يقتلن في الحل والحرم يعني يقتلها الإنسان حال حله وحال إحرامه وتقتل في داخل الحرم وخارجه يبقى دي بتستثنى من الحيوانات التي لا يجوز أن يمسها الإنسان أو يقتلها وهو محرم ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فخرجت هذه الحيوانات على هذا الحكم فهذا وجه آخر لتسميتها بالفواسق بالنسبة لهذه الحيوانات تقتل ولا يجوز مطلقا أنها تؤكل يبقى الأمر ها هنا بقتلها وتسميتها بفواسق دليل أنها لا يجوز أن تؤكل فإذا كانت لا تؤكل فهذا يعني أنها لا تذبح ولا تزكى فإن ماتت فهي نجسة وها هنا أبين أمرين الأول أن بعض الناس وخاصة اللي بيخشوا الجيش في الصعقة مثلا أو ما شابه ذلك يخرج يقول لك يا سلام على تعبان مشوي كنا نجيب التعبان ونسلخه ونشويه وناكله قال لي تاكل ايه حضرتك ده لا يجوز اصلا ان يؤكل ده سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا وهو نجس فكيف يجوز أن يؤكل يبقى هو لا يزكى أصلا ما يتصورش أن الثعبان يزكى فكيف إذا يتصور أن يؤكل وإذا مات فقد صار نجسا فكيف يتصور أن يؤكل فده أمر أرجو أن احنا ننتبه إليه موضوع أكل التعبين والكلام ده وكده ده لا يصنع الرجال الرجال لا تصنع بمخالفة شرع الله عز وجل وبأكل ما حرم المولى سبحانه وإنما تصنع الرجال بالامتثال لأمر الله سبحانه وبخطورة الأمر اللي هي مقدمة عليه وتعلم أنها على ثغر من ثغور الإسلام تذب عن دينها وعن أمتها يبقى إذا لا يجوز مطلقا أكل التعابين دي النقطة الأولى والأمر الأول الذي نود أن نشير إليه الأمر الثاني بيترتب على ذلك إنها إن ماتت كانت نجسة ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم ويشهد لذلك حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها والتي يروي الحديث عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن الفأر دايما في كتب الفقه نجد ان اذا سقطت الفأرة في السمن اذا سقطت الفأرة في الزيت الفأر يحب الزيت جدا ويسعى اليه بشتى السبل لذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يأمر بإطفاء السراج قبل النوم لا يعني هذا أن الإنسان ينبغي أن يبيت في الظلام وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن الفويسقة أي الفأرة ربما أتت فجرت الفتيل الفتيل اللي هو كانوا زمان يجيبوا الدهون وما شابه ذلك كانش فيه طبعا لا جاز ولا زيت ولا الأمور دي عفوا ان مفيش الجاز والسبيرتو والحاجات دي فكانوا بيجيبوا فتيل يصنع ويوضع في الدهن او في الزيت اللي هو متبقي من استعمالهم وكان يوقد به النار فالفأرة وهي تبحث عن الزيت تأتي فتجر الفتيل لتبعد النار عن الوعاء الذي فيه الزيت وتقوم بشرب الزيت حتى إن بعض الفئران حينما تجد وعاء ويمكن كان عارضين الكلام ده في بعض القنوات مش لاقية وعاء الوعاء منخفض الزيت فيه منخفض ومش عارفة تدخله فظلت تحمل الماء بفمها تروح تجيب مية وتحط مية فين في قلب الوعاء حتى ارتفع الزيت وطفى فوق الماء فسبحان الله من أعلم هذه الفئران ان الكثافة النوعية بتاعة الزيت أخف من كثافة الماء وأنه إذا وضع الماء يطفو الزيت على السطح يعني سبحان الله لا نملك أن نقول لا نملك إلا أن نقول سبحان الله فارتفع الزيت فبدأت الفئران تشرب هذا الزيت يبقى الفأر محب للزيت يشيل الفتيل فهو يحمل الفتيل بالنار يسقط على أي شيء تشتعل النيران في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإطفاء السراج قبل النوم لهذا السبب حتى لا يؤدي حمل الفأر إلى الفتيل وإبعاده عن الزيت إلى احتراق البيت مش إن الإنسان ينام في ظلمة فالفأر سقطت في السمن وكان سمنا جامدا كما ورد في طرق أخرى للحديث فقال صلى الله عليه وسلم ألقوه وما حولها أي اطرحوه يعني خذوا الفأر وما حوله من السمن فألقوه وكلوا سمنكم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بحمل الفأر من السمن الجامد من السمن الجامد كانش سايح وما حوله دل ذلك على أن الموضع قد تنجس بملاقاة الفأرة يبقى الفأرة نجسة ومثلها في ذلك هذه الفواسق وكل ما مات من حيوان من غير تزكية عدا حيوان البحر فعلى ذلك إذا كانت نجسة ولا تزكى فكيف يسوغ أن يستعمل دهنها أو الزيت الذي يستخرج منها فهو نجس ومن ثم نرى والله أعلى وأعلم أنه لا يجوز الدهن بزيت الحية ولا بدهنها ولا يجوز استعماله لا للنساء ولا للرجال والله سبحانه أعلى وأعلم السؤال التالي الأخت الكريمة السائلة بتقول هي مقيمة في السويد ويقدمون للأطفال في المدارس أطعمة ووجبات فيها لحوم يعني سبحان الله وصل الأمر بهم إلى حد أن هم بيقدموا للأطفال وجبات عبارة عن لحوم للأطفال في الحضانة في المدارس الابتدائي فالأخت بتقول هم يقولون أن هذا اللحم مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية فهل يجوز أن يأكل الأبناء منه؟ في هذه السؤال الحقيقة سؤال من الأسئلة شديدة الأهمية احنا نعلم ان الأصل في هذه البهائم أنها محرمة ولا تحل لنا إلا بتذكيتها الذكاة الشرعية الأصل في البهيمة أنها محرمة لو ماتت حرم أكله وهي حية يحرم أكله أمال بتحل لنا كيف عن طريق الذكاء والذكاء أي أن نذكيها أي نذبحها ذبحا شرعيا بأن نفري الوجهين وأن نقطع البلعوم والحلقوم يبقى بقطع مجرى النفس وقطع مجرى الطعام والشراب وبقطع الوجدين اللي هم العرقان على جانبي العنق وبذا تحل البهيمة شريطة أن يكون ذلك من مسلم أو من كتابي فلا يجوز أن يأتي البوذي ويذبح على الصفة الشرعية المخصوصة لا يقبل هذا الذبح ولا يعد ذبحا شرعيا والذبائح أمر تعبدي أرجو أن ننتبه لذلك يبقى فيه شروط في الذبح وفي شروط في صفة الذبح طبعا غير البهيمة اللي يجوز أنها تذبح فأنا بنتكلم في الحيوانات البقر والجاموس اللي هي بتؤكل غالبا ومفيش خلاف عليه الذابح لابد أن يكون من أصحاب الكتب السماوية مسلم أو كتاب صفة الذبح لا يجوز مطلقا أن يكون قتل البهيمة بالنار أو بتخديرها أو بالصعق بالكهرباء أو بغير ذلك مطلقا لا يجوز وإنما لابد من صفة مخصوصة في تزكية الحيوان إما أن يكون ذلك بالنحر وإما أن يكون بالذبح السلام عليكم عفو اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، الشيخ أيمن أنا أعمل في شركة لنا ودادية تأخذ منا كل شهر قيمة مالية لتعطيها في شكل قروض للعمل
بتاخد بتاخد ايه حضرتك؟
ايوه بتقتطع منكم مبلغ؟
مبلغ شهري آه، من من الر- من الراتب لتكون صندوق آه، ودادية تعطي منها قروض للعمل آه، بفائض- يعني يعني ايه قروض للعمل؟ قروض العمل يعني ايه؟
ق- قروض لل- لل- للع- للعمل للت- المشاركة في هذه الودادية في هذه الودادية
م- معلش مش فا يعني ال- القروض ديت بتعطى للشركة اللي هي صاحبة العمل على سبيل ان المشاركة في نشاط الشركة لا آه، ولا للعمال اللي قروض.
بيحتاجهم؟
هذه ال- ال- ال- ال- المبلغ المالي التي تأخذه ال- ال- الودادية من الع- من العمل آه، ل- ل- لتعطيه لنا اشتراك م- اشتراك آه، من العمل لتعطيه لل- لبقية العمل في آه، شكل قروض
انا مش قادر افهم يعني معلش اللي انا اعرفه ان بيتقطع جزء من الراتب بيخش اشتراك ليك في التأمينات والمعاشات آه، لا آه، آه، ت- تقتطع جزء من الراتب آه، لتكون ودادية صندوق مالي آه، ن- نأخذ منه العمل آه، وم- آه، قروض يعني اللي يحتاج فلوس ياخد قرض من الصندوق ده آه، آه، آه، هذا هو بالضبط ايوه نعم نعم يبقى وأنا قروض ت- للعمل للي يحتاج للي يحتاج امم آه، ثم ت- نرجعه بفائض صغير والقروض وهذا القروض فرق.
دي قروض ربوية بفائدة ولا قروض آه، يعني م- من غير فائدة ال- الق- هذه حسن.
القروض آه، ت- قر- ترجع بفائد بفائد آه، س- ب- بفائدة صغيرة لتنمي الصندوق ثم هذه الفائدة ترجع لنا ت- ت- ترجع للعمل عند التقاعد أو الخروج من العمل امم أو الوفاة امم حضرتك ان كان القرض بفائدة لا يجوز مطلقا
هذه الفائدة ترجع ل- لتنمية الصندوق ثم تعاد لنا عند يا, يا اخي لا، انا التقاعد.
بقول لحضرتك اهو نمي الصندوق زي ما انت عايز واوجه الاستثمار لا تعد ولا تحصى لكن تنميه عن طريق القروض الربوية لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا حتى ولو كانت هذه الفائدة تعاد للع... للع...
ما انا بقول لحضرتك يا اخي الحبيب مش مشكلة هت- هتروح فين الفائدة ما هي الفائدة اصلا لا يجوز انها تعاد للعام الم- المصدر الربا ومعروف مصرفه مصلحة عامة او تعطى الفقير او مسكين فما يعني مثل هذا الصندوق ان كان اختياري لا تشترك فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، بعد اذنك يا شيخ ايمن انا عندي سؤالين بعد اذنك اتفضل انا عندي اخويا الكبير آه، شغال كوافير مم.
آه، بس هو م- ظروفه مستحمل هو يسيب الشغلانه حاليا يعني عشان هو يعني ما عندوش دخل تاني مم.
فهو يعني يقدر يسيبها ولا لا يعني دلوقتي يسيبها ولا لا هو عنده اولاد واولاد حضر- متجوزين حض- حضرتك انا بقول لحضرتك اهو احنا بنقول دلوقتي لو مات على حاله هذه مش كده نعم لو مات على حالته ديت اه ايه وضعه
ايوه احنا ما احنا عارفين ان طبعا هو كده غلط بس هو ملوش ما- يعني ملوش دخل تاني وهيجي له دخل تاني ما انا بقول لحضرتك هيجي له امتى برضه من نفس الكسب دوت انت معايا حضرتك فلو بتسالني والله نصيحه لله يتوقف اصل الكوافير ده بيشتغل ازاي ايده ايده في شعر ال- المراه مش كده ايوه ايده في شعرها ايوه او عمال يزينها ايوه يعني انا مش متخيل إن- يعني الامر نسال الله العفو والعافيه قاعد شغال بايديه في شعرها واقف جنب منها نفسه في نفسها يعني امر طبعا لا يجوز مطلقا يعني المفروض ان شعر المراه لا ينكشف الا على زوجها لا يكشف الا على الزوج وعلى محارمها فالعمل حرام ورب العزة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عمل حرام وبيعاونها على التبرج فيعني أرى والله إن أراد أن يعذر إلى الله يعني يقلع عن هذا العمل ويتولاه المولى من واسع رحمته بأمره سبحانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا شيخ؟
تفضل الله يكرمك يا أخي الحبيب تفضل آه في سؤال معايا انا حضرتك انا حلفت على مراتي من طلقات قلت لها لو سلمت على اخوك او ابوك تبدي حرم عليه زي اختي وامي مم.
فهي سلمت عليهم بعد ما انا سافرت اخوي توفى وانا سلمت عليهم مم.
وهي سلم يعني جاء اخوها في الجنازه وسلمت عليه مم. طب أنا أنا عايز أسأل حضرتك سؤال
اتفضل أنت أنت متخيل أنت عندك بنات الأول ولا ما عندكش؟
عندي وهي بنت وهي بنت عمتي يا شيخ طيب عندك بنت مش كده؟
انا عندي اولاد انا عندي ولد ربنا يبارك لك فيهم لا انا بقول تخيل لو عندك بنت وجوز بنتك قال لها تكون- تكوني كذا لو انت سلمت على ابوك آه، ما في مشاكل معايا يا شيخ أنا بس اسمعني بس اهو يعني بعد حضرتك ما قعدت قعدت قعدت 20 30 سنه تربي بنتك وتكبرها مش كده ورحت تجهزها دفعت عليها قد كده وفي الاخر يقول لها تبقي طالق او تكوني زي ام اختي لو سلمت على ابوك او اخوكي
خاف شبان يا عم الشيخ وكانت في مشاكل كده انا ما- وأمهم.
شوف انا يا اخي المشاكل ملهاش دعوه يا اخي بدي وبعدين ده عمتك مش انت متجوز بنت عمتك اه بنت عمتي يا شيخ انت لو طلقت بنتها حتى لو طلقتها وسبتها عمتك قرابتك هتروح منها لا مش هتنتهي ده عمتك لا مش هتقدر يعني شوف مشكلتك مع مراتك ممكن تنتهي مع عمتك مش هتنتهي انها عمتك صح يا عم الشيخ.
فمعلش الله يكرمك انا اخطئك فيما فعلت طب وايه واضح الحل في الموضوع بتاعك بالنسبه للحل تروح لجنه الفتوى تسال هناك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ اتفضلي آه، انا دلوقتي عايزه اسال حضرتك ثلاث اسئله السؤال الاول في واحده يعني زميلتي بتكشف عند آه، دكتوره امراض نساء مسيحيه مم.
فده حرام ولا لا نعم هي اقرب واحده ليها يعني نعم آه، السؤال الثاني دلوقتي زوجي على خلافات جامده مع اهله نعم فهو دلوقتي مقاطعهم فانا بحاول اوده يعني مع اهله تاني فهو مقاطعهم يبقى كده قطع صله رحم السؤال هو اللي التاني- قاطع ولا حضرتك لا هو امم هو ما بيكلمهمش خالص امم يعني خلافات حصلت جامدة هما بيقعدوا يقولوا عليه كلام وهو بيقول عليهم كلام يعني زي نميمة شتيمة كده مم.
فهو ايه مقاطعهم خالص مم.
فانا بحاول اوده وبقول له يعني ايه ان هو ما يرجعش ينم عليهم ولا هم ينموا عليه بس ايه نسلم عليهم ويسلموا علينا نزورهم خفيف مم.
كده يعني مم.
آه السؤال الثالث انا دلوقتي ربنا كرمني بم- ببنتين مم.
لو يعني مثلا دعيت ربنا وتمنيت الولد انا كده يعني حرام عليا
لا مش حرام عليك بس ترضي باللي ربنا لا اعطاه لك الحمد لله يعني بس عندي قناعة ورضا الحمد في لله فرق ان الانسان يتمنى وحديث النفس له ده مش مشكله لا لكن الحمد ان لله ان يعني يجيله أنا بقعد يحمد أقول ربنا دايما ويشكر إن ربنا ربنا- عليه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا كرمه ببنات وكان كرمه بس- بإبراهيم وتوفى فيعني الحمد لله يعني أنا واخدة الرسول عليه الصلاة ابراهيم والسلام وال- مثلا والقاسم اللي كان بيكون نبي طب بالنسبه للطبيعه المسيحيه حضرتك ان المراه المسلمه اه قبل ما تذهب لراجل مسلم ما ينفعش تروح تكشف عند راجل الا للضروره أمم.
بتذهب الى المراه غير المسلمه يعني واضح؟
المسيحية حرام مش مستحب لا حول ولا قوه الا بالله انا قلت كده حضرتك أيوة انا قلت كده انا بقول المرأة المسلمة ما آه.
ينفعش تكشف عند راجل وفي طبيبة موجودة حتى لو كانت كتابية اه فهماني حضرتك أيوة يعني الكشف العورة محرم العورة كشفها محرم أيوة بيباح للضرورة الضرورة تقدر بقدرها فإن كانت المرأة تستطيع تكشف عند طبيبة مسلمة يبقى ده أولى إن كانت ما وجدتش الطبيبة المسلمة تكشف عند طبيبة كتابية وهي أولى من الرجل المسلم ما ينفعش تروح لراجل مسلم مع وجود المرأة الطبيبة الكتابية ماشي أرجو يكون الكلام واضح ماشي فضلت الشيخ طيب الله يحفظك ويكرمك الضرورة تقدر بقدرها وكشف العورة محرم ما ينفعش تروح تكشف عند رجل مع وجود المرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، في حضرتك آه، على كنا في جنازه والجنازه كانت في وقت صلاه المغرب مم.
الاولى ان الواحد يسيبها على القبر ويروح يصلي ولا يدوس في الجنازه الاول بعد كده ن- لا الجنازة الأول صلوا المغرب الأول وبعدين صلوا على الجنازة الجنازه بتاع حضرتك في وقت المغرب في وقت الصلاه يعني قبل المغرب حوالي بخمس دقائق دخلوها المسجد لا لا لا جت على القبر
يعني كانوا مصلين عليها مثلا جاي من بلد ايوه تانية كانت من سفر آه.
جاوا صلوا عليها الاول اه و وجوا على طول على المقابر طيب حضرتك اللي محتاج كم واحد عشان يقفوا في الجنازة مش محتاج الجمع كله مم.
اللي واقفين معاه خمسة ستة سبعة تمانية نعم.
ي- الباقيين يروحوا يصلوا ويرجعوا لهم ودول يروحوا أيوة.
يصلوا وي- ويجي مكانهم كان الاولى ان الواحد يعني يتركها ويروح يصلي يروح يصلي عشان وقت المغرب أصلا قصير وما يضيعش المغرب منه طيب حضرتك طيب بالنسبه لحاجه ثانيه الله يبارك لك الحاجة التانية بس هقول لحضرتك بس بعد إذنك عن مسألة تحطها في ذهنك إن شاء الله اتفضل صلاة المغرب حكمها إيه بالنسبة لك؟ فرض عيني فرض عين نعم واضح صلاة ال... ال- دي فرض عين تمام؟
نعم بالنسبة لصلاة الجنازة وتكفين الميت وتشييعه ده فرض كفاية
نعم يبقى فرض العين يقدم ولا فرض الكفاية؟
لا فرض العين فرض العين واخد بال حضرتك؟
نعم وبعدين ما فيش مشكلة أبدا الجنازة تيجي نراعي وقت الصلاة يدخل حتى يصلوا عليه في المسجد ما كانوش صلوا ويخرج الناس كلها من المسجد على تشييع الجنازة
ماشي آه، آه، السؤال الثاني حضرتك آه، حكم آه، ال- مشاهده كره القدم مباريات المشاهدة نعم م- يعني لو في ماتش ولا حاجه يعني- وسؤال اخير الله يبارك لك ما انا هقول لحضرتك اهو هقول لحضرتك لو انت عايز تلعب كرة قدم من غير ما تعطلك عن الصلاة وتجري دمك مفيش مشكلة لا لا لا بس مشاهده اسمعنا اهو انما تشاهد كده في ال- تشاهد وتقعد تضيع عمرك يعني حضرتك لما تقعد هتقعد ساعتين تتفرج الملائكة هتسجلهم لك في ملائكة الحسنات ولا ملائكة السيئات لا ما- لا تلهينا عن الصلاه ان شاء الله يعني ما انا عايز اسأل بس هيتسجلوا لك فين في ميزان حسناتك ما ترد عليها عشان اعرف افتيك مش عارف والله اعلم ما انا بقول لك اهو يا اخي الحبيب عمر حضرتك يعني من اللهو المباح ولا اللهو اللي غير مباح ما هو اصلا انت قلت القهوه اهو مش كده المباح ان انت تتريض انت كنت عايز تلعب تتمشى تعمل ليك انت انما تقعد تتفرج وتضيع عمرك في الفرجه على ايه معايا حضرتك فأنا- أولا ان احنا نترك آه، مب- آه، مشاهده المباريات يا اخي الحبيب دول ساعتين يوم القيامه الانسان المقصر لا لما يجي يطلب من ربنا هيطلب منه ايه رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت اغلى حاجه في الدنيا العمر الوقت صحيح الإنسان لما يرجع في القيامة مش هيطلب فلوس ولا يطلب قرابة ولا يطلب حاجة هيطلب وقت وقت واخد بال حضرتك مش هيطلب غير الوقت فإذا كان الوقت يضيعه في مشاهدة كرة القدم طب ما كان عندك ساعتين أهم نعم أصحاب الأعراف اللي تساوت الحسنات بالسيئات الساعتين دول ما كانوش يفرقهم
يفرق صح فحضرتك النهاردة الله يعزك ويحفظك تخيل لو واحد مات بسكتة قلبية عشان جون دخل في فريقه قال جون قلبي راح نازل ساكت هيبعث يوم القيامة إيه
يبقى على معصيه ده ب- إذا كان ال- اللي مات في الحج يبعث يوم القيامة ملبيا ده يبعث يقول جون وأوت وفاول وكلام من ده نعم آه، آه، السؤال الاخير حضرتك آه، يعني في اخ بيحفظ آه، قران بيحفظ لبنات مم.
يعني هل ده يعتبر خلوه ولا مش خلوه؟
هو هو لوحده يعني في حضرتك مثلا هو بيحفظ لمجموعه من البنات مم.
وليكن مثلا اربعه خمسه سته مم.
بس آه، فهل يعتبر مثلا ان هو هو ما فيش حد معاه محرم مم.
شاب كده يعني ما بيحف- بيحفظهم في بنات فيهم مق- منقبات وفي غير منقبات مم.
هل يجوز ولا
والله هو يا أخي دي مش خلوة طالما إن هم عدد يبقى مش خلوة بس مفيش واحدة تدخل لوحدها ايوه لازم يبقوا مجموعة مع بعض والأولى إن وجدت ب- واحدة تحفظه بيكون أولى لكن هو كده خلوة مش خلوة
جزاك الله خير الله وبعدين بلاش ماتشات الكرة الله يكرمك ولا أمم أفريقية ولا آسيوية العمر ده أغلى أغلى ما عند الإنسان يعني يوم القيامة هيأتي الجواب رب العزة سبحانه وتعالى لما يقول أولم نعمركم انت انت بتطلب ترجع الى الدنيا طب ما انت كان عندك عمر وعندك اجل ضيعته في ايه في مشاهدة مباراة كرة قدم في مسلسل في مسرحية في تلفزيون في فيلم فامر عجيب يعني وخاصة لما تيجي تحسب عمرك الحقيقة ارجو ننتبه لهذه المأساة لو الانسان عايش 60 سنة ده على فرض ان هو كملهم يعني 15 سنة قبل التكليف بعد كده بينام تلت عمره 15 سنة راح ادي 30 سنة طاروا منين من عمره بيشتغل يا اخي اقل حاجة 8 ساعات في اليوم عشان يكفي ويبقى دي كمان 15 سنة راح كام دلوقتي راح 45 سنة من 60 طب حضرتك بقى بياكل ويشرب في قد ايه ويذهب الى الخلاء ويستحمى ويغير ويبقى قصاد المرايه في قد ايه مش كده ويقعد يتفرج على مسلسلات وافلام في قد ايه ويقعد على قهوة يجيب في سيرة الناس في قد ايه ويقعد في النادي يتكلم في قد ايه ويضيع وقته قد ايه يبقى العمر كله صفة على قد ايه 60 سنة ما يحصلوش سنتين ما يحصلوش سنة عبادة خالصة لله واقعد اضيع منهم كمان قدام التلفزيون فلذلك من رحمة الله بنا ان اعطانا اوقات اللي هي اوقات الفضل اوقات الفاضلة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف فيها الحسنات اللي ينبغي ان احنا نتصدى لها أو نتعرض لها فلا نحرم فضل الله سبحانه لكن أجي أقعد أصاب مباراة كرة قدم وأضيع عمري إلى آخره الحقيقة يعني أرى ذلك لا يجوز الأمر الثاني وبهذه المناسبة يعني كلمة الحقيقة في قلبي تكاد تشتعل نارا لما جه بنقول الختان قال لك أصل في بنت ماتت وهي بتختتن يبقى نمنع الختان طب سبحان الله لما حدثت مأساة في مباراة كرة القدم وتتاول على البعض وإراقة للدماء وإتلاف للمنشآت ما قلناش ليه يا أخوانا نمنع مباريات كرة القدم بل بندي دعم بملايين قال طب ما كان المقياس يبقى واحد أنا بملع الختان عشان كده ولا أقول يا أخوانا يبقى الختان يكون في مؤسسة طبية وبإشراف طبي ومن ناس مختصين ده الحل اللي اتعمل إنما أنا أقول لا ممنوع طب اجي في نفس الوقت مباراة كرة قدم الجماهير الغاضبة وعملت وسوت الى اخره ومفاسد واتلاف للمنشآت وللسيارات والى اخره واللي عينه بتطير واللي دماؤه بتسيل الى اخره ماذا جنينا من ورائها واحنا بهذه المناسبة كان الاستعمار لما اوجد كرة القدم في مصر عندنا عملوا فريق المختلط اللي هو فريق الايه الزمالك باسم المختلط ده رمز للاجانب والفريق الأهلي اللي هو الناشونال ده اللي هو الوطني ده يبقى فريق مين المصريين كأنها معركة بين المستعمر وبين الايه الوطني الى اخره فالناس بدل ما تطلع الانجليز انشغلت بايه بكرة القدم وكأن لما الزمالك اتغلب المختلط يبقى الانجليز اللي هزمهم الى اخره فالحقيقة احنا نحتاج الى عمل نحتاج الى بناء لبلادنا لا الى مضيعة لأوقاتنا ولأعمارنا وننظر لهذه الآية أولم نعمركم مش ده أجل وعمر كنت عايش طب لو الإنسان مات دلوقتي يرجع يقول رب ارجعون طب ما أنت عايش أهو اعمل لمثل هذا اليوم الكلام ليه ثم لإخواني الكرام نسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى بالنسبة لمسألة ذبح الحيوانات اللي في السويد بيعطي الأطفال مطعومات فيها لحوم احنا اولا بنقول ان الذبح لابد يكون على صفة شرعية وشروط في الذبح وشروط في طريقة الذبح لا يجوز بالصعق الكهربائي لا يجوز ابدا بالتخدير لا يجوز بضربها بالنار او بضربها على رأسها تكون موقوذة الى اخره هذا لا يجوز وانما ذبح ان تقطع البلعوم والحلقوم وان تفري الوجين قطع مجرى النفس والهواء وما يسيل الدماء اذا توفرت هذه الشروط في الذبح وكان الذابح مسلما أو كتابيا حل أكل الذبيحة حل أكل الذبيحة فمن ثم إن لم تذبح الذبيحة بهذه الطريقة أو ماتت بطريقة أخرى فهي ميتة يعني بالصعق الكهربائي لا يجوز أبدا أن تؤكل لأنها ميتة لو بضلق نار في رأسها لا يجوز أبدا أن تؤكل فلما في السويد يقولوا ذبحت طبقا للشريعة الإسلامية والحقيقة أن هؤلاء لماذا يكذبون يكذبوا ليه يعني الحقيقة هو احنا اولى بذلك منهم لما يقول هذه على كذا يبقى هي ايه كما يقولون والله يعني ايه يتولى الصرائر فطالما قالوا إن هذه ذبحت بطريقة كذا فإن شاء الله تكون غالبا ذبحت بهذه الطريقة لأن الكذب عندهم معرة والحقيقة هذا أمر والله نحن في أشد الحاجة إليه أبو سفيان بن حرب في الجاهلية لما كان عند هرقل الروم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبغضه لأنه كان في صلح الحديبية وكان بينهم قتال وحروب فقال لما سأله عن قرابته وابن عم لي المهم الشاهد ان أبو سفيان بن حرب يقول لولا أن يعهدوا علي كذبا لكذبت عليه لولا أن يعهدوا علي كذبا من اللي يعهدوا الكذب الكفار مشركوا قريش يعهدوا عليه كذب يقول كذب أبو سفيان يبقى رجل كافر مشرك يصد عن سبيل الله ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب المؤمنين ولكن لا يكذب الكذب عنده معره طب إذا كان هذا أبو سفيان بن حرب في الجاهلية فكيف به في الإسلام طب وما لما يسلم يبقى كيف يكون معدن هذا الرجل فنحن أولى والله بذلك إن إحنا نكون معدن خير لا نعرف سبيلا إلى الكذب يبقى إن شاء الله طالما قالوا أن الكذب عندهم معرة شديدة ذبحت بطريقة كذا يبقى إن شاء الله ذبحت على هذه الطريقة إيه اللي خلوهم يكذبهم يعني السؤال التالي رجل يبيع الأرز ويقوم بشرائه عند الحصاد وتخزينه لبيعه عند ارتفاع الثمن فهل هو محتكر؟ الحقيقة هذا السؤال ينبغي أن ننتبه إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه البخاري عن سعيد بن المسيب عن معمر بن نافع يقول صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ المحتكر اللي بيشتري السلعة عند ارتفاع ثمنها وعند غلائها ليضيق على الناس إنما التاجر بيشتري السلعة في وقت الرخص ينتظر بها أن يبيعها في موسمها في وقت الغلاء ما هو التاجر طبيعي أنه يقصد الربح لكن هو لا يضيق على الناس ده على العكس لو تاجر الرز اللي ما اشتراش الرز وقت حصاده يروح يشتري الرز عند الحصاد ويخزنه في مخازنه أول ما بيخزنه الرز بينشف وزنه بيقل ثم ينتظر به والله أعلم هل يرتفع الثمن أم ينخفض يعني السنة اللي فاتت الرز انخفض انخفاض شديد جدا اشتراه غالي وباع رخيص يبقى كيف يكون محتكر فلو لم يفعل هذا الرجل ذلك لما وجدنا الأرز في الأسواق قلنا لا رز ازاي طول السنة موجود مفيش مرة تروح تشتري يقول لك مفيش يبقى هذا الرجل تاجر وليس بمحتكر وقد انتهى الوقت المخصص لنا فبمشيئة الله سبحانه نفصل هذه المسألة إن شاء الله في لقاء مقبل في فقه البيوع بمشيئة الله نفصل هذه المسألة لأهميتها في فقه البيوع إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار